ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام ربنا يرزقنا وإياكم مسك الختام والنهاردة يوم 15 يعني نص رمضان عدى ما فضلش غير النص التاني والحق نفسك إن كنت أحسنت في النصف الأول فأحمد الله واسجد شكرا لله واجتهد في النص التاني عشان في ليلة القدر فليلة القدر خير من ألف شهر كتير من الناس فاكرين ليله القدر ديت خير من ألف شهر بيحسبوها حسبه حسابيه يعني بيقول لك يعني ايه يعني يعني فوق حوالي 83 سنه ومش عارف وكام شهر الموضوع مش كده خالص لان ربنا ما قالش ليله القدر بألف شهر خد بالك من اللفظ القراني ربنا بيقول ليله القدر خير من ألف شهر وما وضحش زي ما ما وضحش برضه اجر الصيام قال الا الصوم فانه لي وانا اجزي به لأن الصوم من الصبر وأهل الصبر والصابرون قال عنهم جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فليلة القدر حبيبي في الله محدش يعرف قدرها لحد النهاردة وإلى يوم القيامة محدش يعرف قدرها إلا المولى عز وجل سبحانه وتعالى يبقى قال لك ليلة القدر خير من ألف شهر فرصة عمرك فرصة عمرك فرصة كبيرة جدا لو ربنا أكرمك وغنمت ليلة القدر فأنت الفائز إن شاء الله وأسأل الله عز وجل أن يغنمني وإياكم ليلة القدر وأن يعتق رقابنا الليلة الليلة من النار إن شاء الله لأن ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة في كل ليلة كده قول يا رب عتقت رقبتي الليلة دي من النار ولا لأ طب تعالى في اليوم الثاني يا رب لو ما كنتش عتقت رقبتي في الليلة اللي فاتت فاعتقها الليلة دي لحد ما تيجي ليلة 30 قول له يا رب ماليش غيرك طب هروح فين لو ما كنتش هتقتل رقبتي مين هيعتقها لي يا رب انا انا خلاص انا انا هذل انا همرغ راسي في التراب بس بس يا رب اكرمني وزي ما قلت لك كل لما تذل نفسك لله كل ما ربنا يكرمك ويعزك دنيا واخره انزل تحت اطلع فوق زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى واسجد واقترب وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيع بن مالك لما قال له آه، سلني شيئا يا ربيع قال اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله قال او غير ذلك قال هو ذاك يا رسول الله قال فاعني على نفسك بكثره السجود لله فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها درجه في الجنه اكيد بتقول لي يا شيخ محمود بقى عايزين نعرف بقى المسك بتاع النهارده بقى يعني يعني قول لنا بقى مسك الختام مين النهارده مسك الختام النهارده ان شاء الله فجاه كبيره جدا وجميله جدا ان شاء الله مسك الختام النهارده مع الصحابي الجليل البراء ابن مالك اللي هو اخو انس بن مالك رضي الله عن البراء وعن انس رضي الله عنهما الحقيقه يعني انا عايز ابدا آه، المسك المسك الختام الليله دي بحديث عجيب جدا حديث رواه مسلم ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابر الله قسمه حديث من اعجب الاحاديث الاخت- التي قراتها في حياتي في نفس الحديث ده ليه روايه في الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من اشعث اغبر ذي تمرين مدفوع بالابواب لا يؤبه له ولا حد يعمل له اي قيمه خد بالك بقى لو اقسم على الله عز وجل لابر الله قسمه منهم البراء بن مالك فسمى النبي شخصا سمى النبي رجلا اللي هو مين اللي هو البراء بن مالك اللي هو ضيفنا للادي البراء بن مالك لو أقسم على الله لأبر الله قسمه أي نعم ده النبي اللي قال كده هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم يعني لما البراء بن مالك يقول يا رب اللهم إني أقسم عليك أن تغفر لي ربنا يغفر له يغفر له إن شاء الله لما يقول اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين ربنا ينصر جند المسلمين أي نعم إن شاء الله يعني لو كان موجود ما بيننا دلوقتي البراء بن مالك إن شاء الله وقال يا رب اللهم إني أقسم عليك أن تفك الحصار عن أهل غزة أو أن تجعل اليهود يفكون الحصار عن أهل غزة كان هيتفك كان هيتفك يا رب انقذ إخواننا من أهل العراق اللهم إني أقسم عليك أن تنقذهم كان هينقذهم كان هينقذهم شفت قد إيه طب في حد في الأمة دلوقتي ممكن يكون زي البراء بن مالك ممكن محدش عارف لكن الأمة هل تستحق النصرة ولا لأ ده السؤال اللي لازم يتسأل احنا نستاهل ونستحق ان ربنا ينصرنا محتاجين نراجع نفسنا شويه محتاجين ان احنا نرجع فعلا لشرع ربنا ولسنه نبينا صلى الله عليه وسلم محتاجين ان احنا نرحم بعض كمسلمين عشان ربنا يرحمنا لان النبي قال كده انما يرحم الله من عباده الرحماء ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم من لا يرحم لا يرحم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن مالك كان من الناس اللي النبي اخبر ان الواحد ان هو لو اقسم على الله لابر الله قسمه في روايه عند ابن سعد بسند صحيح ان انس بن مالك دخل على البراء بن مالك اللي هو اخوه دخل عليه فلقى عمال بيصلح السهام بتاعته فقال الى متى تفعل هذا لحد امتى انت قاعد كده فقال له البراء اتظن اني اقتل على فراشي كلا والله لن اموت الا في ارض الشرف والجهاد البراء بن مالك عنده ثقه ويكون في ربنا ان انا اللي زي زي فاكر سعد بن ابي وقاص لما ابنه كان عمال بيبكي بيقول له بتبكي ليه؟ قال له ابكي لحالك ومكانتك يعني و... واللي انا شايفه منه قال لا تبكي يا بني فوالله اني ان الله لا يعذبني ابدا واني لمن اهل الجنه قال الامام الذهبي معلقا على هذا قال صدق والله فهنيئا لهم فالبراء بن مالك بيقول له والله لن اموت على فراشي انما ساموت في ارض الجهاد البراء بن مالك ده في حديقه الموت لما كانوا بيقاتلوا مسيلمه الكذاب قال لهم حطوني بس على ترس كده على اسنه الرماح وارموني جوه عند الاعداء عند المرتدين وانا هتصرف ودخل جوه قعد يقاتلهم لحد ما فتح باب الحصن عقبال ما فتح باب الحصن تخيل كان اتجرح وانضرب بالسيف كام ضربه حد فيكم ممكن يتخيل والله العظيم يمكن ما تصدقني لولا صحه النقل 89 ضربة بالسيف كانت مضروبة في جسد البراء بن مالك لدرجة ان خالد بن الوليد قعد يعالجه لمدة شهر كامل خالد بن الوليد بنفسه كان بيعالج البراء بن مالك لمدة شهر كامل تخيل ان ان ان ان الاعداء لما برضه في في في حصن تستر اللي هو كان في استشهاد البراء بن مالك آه، لما آه، طال الحصار عليهم بقى يرموا سلاسل من حديد متعلق فيها كده ايه كلاليب ما- كانت حاطينها في النار لحد ما ولعت واحمرت يعني كلاليب عامله زي الخطاف كده بس حاطينها في النار لحد ما احمرت كانوا يرموها على المسلمين ويخطفوا بقى اي حد من المسلمين كده في بطنه في رقبته في اي حاجه وكانوا بيموتوه كلوب من الكلاليب ديت جه في مين في انس بن مالك راح البراء بن مالك لما شاف الموضوع ده اتفزع راح جاري وطلع فوق السور وبدا يسلك الكلوب دوت من انس بن مالك لحد ما من كتر شده حمار الكلوب وهو مو- كان موجود في النار واخد بالك ايدين البراء بن مالك بعد ما سلك اخوه انس ايدين البراء بن مالك كلها رجعت عظم ما فيهاش ولا قطعه لحم اتسلخ اللحم كله اللي على جسمه مش الجلد بقول اللحم اللحم كله نزل من على ج- من على ايدين البراء بن مالك في معركه تستر استعصت على المسلمين والحديث رواه الحاكم بسند صحيح فجاء المسلمون اخذوا باسباب الارض وبقيت اسباب السماء والبراء بن مالك ما هو الا سبب ربنا سخره من اجل المسلمين فقالوا يا براء لقد استعصت علينا آه، مدينه تستر الا تقسم على الله عز وجل لكي ينصرنا الله عز وجل يا براء قال اجل فرفع يديه الى السماء وقال خد بالك وركز معايا حبيبي في الله قال اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك يا الله فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيله جل وعلا أنا عارف عايز تقول إيه وعارف عايز عارف إن أنت عايز تسأل تقول إيه طب إيه اللي خلاه طلب الشهادة هو مش وجوده كان نافع جدا للمسلمين واول ما يقع في اي مو- موقف ولا مأزق ولا مشكله كان البراء يلا يا براء تقسم على الله فربنا ي- ينزل علينا النصر صح كده؟ أنا عارف ان انت عايز تقول كده ايوه بس الصحابه غيرنا غيرنا تماما الحقيقه او غير اكثرنا يعني كانوا بيخافوا جدا جدا جدا من الرياء البراء هم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لو اقسم على الله لابر الله قسمه لكن كانوا لسه ما شافوش لكن في موقع تستر خلاص شافوا وعرفوا ان هو لو اقسم على الله لابر الله قسمه فعرف البراء واشتهر فخاف على نفسه وخاف على قلبه خاف الناس تفضل لا طول ما هو رايح وهو جاي بص شايف ده ده بقى لو اقسم على الله ربنا يبر قسمه فوق ده كله ممكن تتعلق قلوب الناس بالبراء يجي يخشوا اي موقع يقول لك ما تشغلش بالك هتعمل بتدعي ليه معانا البراء يا عم اول ما نتزنق يلا يا براء تقسم ايه النصر صح كده فخاف على نفسه من الشهرة ومن الرياء وخاف على المسلمين يقعوا في شبهة كبيرة جدا جدا تمس عقيدة المسلمين أنه يعتقدوا أن النصر يأتي من عند البراء من دون رب البراء شفت قلوب المسلمين عاملة إزاي شفت القلوب الصحيحة السليمة وده يفسر لك حبيبي في الله واخويا في الله واختي في الله ده يفسر لك ليه سيدنا عمر بن الخطاب في عز الانتصارات العظيمه لخالد بن الوليد راح حزله ايه ده خالد بن الوليد يا جماعه لم يهزم لا في جاهليه ولا في اسلام حتى المعركه اللي دخلها قدام النبي غزوه احد انتصر خالد بن الوليد وسبحان الله بقول لك لم يهزم ابدا سماه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة آه، في سرية مؤتة سماه سيف الله قال أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب يعني قتل ثم أخذها جعفر فأصيب يعني قتل ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذها سيف من سيوف الله عز وجل سله الله عز وجل على أعدائه سيف الله خالد بن الوليد خالد بن الوليد في عز انتصاراته على الفرس وبعدين انتصاراته على الروم لدرجة انه يا جماعة خالد بن الوليد كان مجرد ان ملك اي واحد من ملوك الروم او واحد مثلا من من من قواد الروم يسمع عن قدوم خالد بن الوليد كان يسيب له الحصن ويمشي يسيب له المدينة كلها وصل الامر ان واحد منهم في بلدة اسمها قنسرين اول ما عرف ان خالد بن الوليد وصل راح قافل الحصن ودخل جوه كان حصن ضخم جدا محدش عارف يخش له خالد بن الوليد بعت له رسالة قد كده ورقة قد كده بعتها له من عبد الله خالد ابن الوليد إلى قائد الروم في بلدة قنصرين أما بعد فأين تذهبون؟ راح فين يا جميل؟ فأين تذهبون؟ فوالله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا يعني كده كده حبيبي إن شاء الله جاي يعني وهتتظبط واخد بالك؟ فأول ما قرأ الورقة خاف قال افتحوا الحصن فلا طاقة لنا بهؤلاء الحصن اللي بعدين قائد الروم حب يسخر من خالد بن الوليد فقال له تزعمون آه، بيقول له بيقول له يا خالد سمعت انه ما اخرجكم الا الجوع والعطش فتعالوا نعطي كل واحد منكم آه، عشرة دنانير وطعام وكسوة فإذا ما كان في كل عام تعالوا خدوا اللي انتوا عايزينه خالد بن الوليد حس ان الكلام فيه إهانة فحب يوري له عزة المسلمين قال لا والله ما أخرجنا لا الجوع ولا العطش ولكننا قوم نشرب الدماء يعني احنا عندنا غيه كده بنحب نشرب الدم خد بالك اه يعني آه فقال وقد سمعنا انه لا دم اطيب من دماء الروم فجئنا نشرب من دمائكم الراجل اول ما سمع كده قال لك انا واقف قدام دراكولا ولا قدام مين بالظبط واخد بالك الراجل اتفزع خاف منه طبعا فراح على طول راح مسلم له الحصن وايه خالد بن الوليد في عز الانتصارات دي كلها يجي ورقه من امير المؤمنين عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الوليد وتعيين ابي عبيده بن الجراح تخيل لدرجه ان ابو عبيده بن الجراح كان الورقه وصلته مش عايز يوريها لخالد ومش عايز يقول له ان امير المؤمنين عزلك لكن في الاخر اضطر لانه لازم يم- ينفذ امر امير المؤمنين وعادي جدا خالد بن الوليد نزل من بلغه العصر يعني من وزير الدفاع وزير الدفاع لجندي مجند جندي عادي خالص مفيش آه، اي حاجه خالص سبحان الله طب بالله عليك انت النهارده لو واحد نزل من لواء العقيد يجي له شلل اطفال يعني واخد بال حضرتك لا تخيل بقى ده نزل من ايه من وزير دفاع لجندي مش فارقه معاه ليه؟ انه في النهايه بيعمل لله سواء انا بقى وزير دفاع لواء آه، عقيد مقدم آه، آه، رائد آه، ضابط عسكري واخد بالك انا في النهايه بعمل لله فما يشغلنيش الكلام ده كله ده الناس المخلصين اللي بيعملوا كده هو خالد بن ده خالد بن الوليد عارف عمل ايه لما جاء لما وصل الورقه دي وعرف الكلام ده كان ممكن واحد غيره يقول ايه ايوه طبعا عمر الخطاب بيحقد عليا عشان فيما بعد التاريخ هيكتب عني ان انا عملت كل الحاجات ديت هو مش عايزني انما ما قالش كده والله عارف قال ايه قال رحم الله امير المؤمنين عمر دعا له يعني ربنا يرحمك يا امير المؤمنين مش يرحمك يعني يموتك لا يرحمك يعني يسبغ عليك رحمته سبحانه وتعالى شفت قد ايه شفت قد ايه الناس دي كانت مخلصه قد ايه سبحان الله ده يوضح لك أم أم امير المؤمنين عمر وهو على فراش الموت راح موضح للناس انا عزلت خالد ليه قال اما اني ما عزلت خالدا عن تهمه ولا ريبه ولا خيانه ولكني سمعت الناس يتحدثون ان الجيش الذي فيه خالد لا يهزم ابدا فخشيت ان تتعلق قلوب المسلمين بخالد من دون رب خالد اهم حاجه عنده العقيده دي اهم حاجه عنده عشان كده عزل البراء بن مالك الاخلاص يا جماعه ان لازم يكون في اخلاص بينك وبين ربنا ان انت تريد بعملك ده وجه الله سبحانه وتعالى لا الناس هتنفعك ولا الجاه ينفعك ولا المال ولا الشهره ولا الصيت ولا اي حد في الدنيا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنين لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه اخويا وحبيبي مش هينفعك الا عملك الصالح مش هينفعك اذا مات الانسان يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان يرجع ماله وأهله ويبقى عمله مش هينفعك غير عملك عملك وإخلاص النية لله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اقعد فكر كده قبل كل عمل وبعد كل عمل أنا عملته لمين لله ولا لمين يوم القيامة سينشر على كل مسلم ديوانان لما وكيف حاجتين هتسأل عنهم لما وكيف عملت الفعل ده ليه لجلب نفع أم لدفع ضر أم فعلته لحظك وهواك أم فعلته لمولاك سبحانه وتعالى عملت العمل ده لمصلحة ولا لدفع مضرة ولا لمزاجك ولا عملته لله طب وكيف فعلت هذا الفعل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ألفت سنة جديدة من عندك هي دي المسألة هتتسأل السؤالين دول على كل أعمالك على كل أعمالك عملت ليه لله ولا لغير الله لو كان لغير الله لا يقبل ولو كان لله يقبل طب في نقطة تانية لسه معلش أصل في شرطين لقبول العمل الإخلاص والمتابعة طب وكيف فعلت هذا العمل عملته بقى إزاي ها كان على سنة النبي ولا ألفت من عندك ها، هي دي المسألة اللي هتتسأل عنها عشان كده عايز أذكر لك بعض نماذج المخلصين عشان نتأسى ونقتدي بهم طبعا يعني خير من علمنا الإخلاص هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم لكن أنا عايز أذكر لك بقى بعض تلاميذه يعني خلاص النبي طبعا عارفين يقينا اخلاص النبي صلى الله عليه وسلم تعال نشوف بعض تلاميذه تعال نشوف آه، يعني ابو بكر الصديق في يوم من الايام كان عمر بن الخطاب بيستغرب ابو بكر الصديق بعد ما بيصلي الفجر بينطلق مباشره مسرعا الى مكان ما هو بيروح بيعمل ايه راح مراقبه فلقى بيخرج من عند خيمه امراه عجوز في اقصى المدينه بعد ما يصلي الفجر يروح ينظف لها الخيمه ويكنسها لها ويعد لها الطعام والماء ويمشي ويسيبها والمراه لا تعرف من هو ما تعرفش ان ده امير المؤمنين ما تعرفش ان ده خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعد ما خرج ابو بكر دخل عمر بن الخطاب سال المراه العجوز من الرجل الذي كان عندك يا اماه قالت هو رجل ياتيني منذ اشهر معدودات ياتيني بما يصلحني ويخرج عني ما يؤذيني ويعطي الطعام والشراب و و. فقال اتعرفين من هو قالت والله لا اعرفه تخيل خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤول عن كم دوله يخش كل يوم بعد الفجر ينظف خيمة امرأة عجوز عمياء وما يعرفهاش هو مين ما قالهاش خدي بالك انا خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم فعشان لما حد يقابلك تقول له شوف بيعمل ايه ومتواضع ازاي و ما حدش يعرف شوف الاخلاص كان بيحلب لاهل الحي ال ال ال الشياه بتاعتهم فلما اصبح خليفه الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا بس خلاص بقى الخليفه بقى هيبقى مشغول ومش فا- ومش فاضلنا بقى وخلاص فقال لا والله ما اقطع شيئا ابدا من الخير كنت افعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وكلنا عارفين القصة قصة المرأة والأيتام أولادها الصغيرين لما عدى عمر ومعاه الغلام بتاعه أسلم وراح لقى المرأة مولعة النار على على مية كده بتعملي إيه قالت له ب- ب- ب- بأوهم الولاد إن هم في أكل وما فيش أكل ده أنا بس عمالة بسوي شوية مية كده وخلاص عشان بس يناموا والله بيننا وبين عمر قال له قال له هو هي ما عرفتش إن هو عمر قال وما يدري عمر قالت سبحان الله يتولى أمرنا ثم ينسانا عمر الخطاب الدنيا تسود في وشه في ساعتها يتفاعل مع الموضوع يروح بيت مال المسلمين يجيب لها دقيق وسكر وسمنه ويجي لها ويحط لها الاكل على ال- على النار ويفضل ينفخ في ال- في ال- في, ال- في النار عشان النار ما تطفيش والدخان طالع من لحيته وهي عماله تسوي وتطلع الاكل عشان تاكل الولاد فضل عمر مستخبي ورا شجره لحد اما العيال اكلوا وشربوا وانبسطوا وقعدوا يضحكوا وامير المؤمنين عمر بن الخطاب اسلم بيساله ما, ما الذي حملك على ذلك يا امير المؤمنين قال يا اسلم جئت وهم يبكون فاردت الا امشي وهم الا وهم يضحكون ده امير المؤمنين عمر وما قالهاش انا امير المؤمنين عمر ابدا قال لها تعالي لي بكره هتلاقيني عند امير المؤمنين راحت لقيته هو امير المؤمنين فخافت قال لا عليك يا امراه وراح عامل لها مرتب شهري عشان تاكل اليتامى دولت امير المؤمنين عمر اللي وصل اخلاصه لمرحله ان ربنا سخر له الكون دوت فاكر لما كان بيخطب الجمعه وكان ارسل سريه من السرايا عشان تجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى والسريه ديت كادت ان تهزم واذا به في خطبه الجمعه وقف وهو بيخطب ان الحمد لله وعمال بيتكلم وبيذكر الناس بالله فجاه وقف كده وراح متدور وقال يا ساريه الجبل يا ساريه الجبل الناس قالت ايه اللي حصل له فعبد الله بن عمر قال سيعود الى مكانه خلاص يعني ما تشغلوش بالكم يعني بعد شهر كامل يجي الجيش ماذا صنعتم؟ قالوا يا أمير المؤمنين كدنا أن نهزم لولا أننا سمعنا صوتا والله يشبه صوتك يا أمير المؤمنين يقول يا سارية الجبل يعني تحصن بالجبل أنت عارف الإنسان لما يدي ظهره للجبل واخد بال حضرتك ويجاهد بتبقى أقوى بفضل الله سبحانه وتعالى في إنه إيه؟ في إن هو يقدر يجابه الأعداء فقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل فتعجب فقال والله يا أمير المؤمنين وجدنا رجلا صوته يشبه صوتك فقال عبد الله بن عمر إنه صوت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه عمر بن الخطاب اللي في يوم من الأيام سمع من عمرو بن العاص إن أهل مصر كانوا في كل سنة في شهر بقونة متعودين على العادة دي زمان كانوا يجيبوا بنت من أجمل البنات ويشتروها من أهلها بوزنها ذهب ويحطوا لها ذهب حوالين جسمها قد كده ويرموها في النيل في شهر بقونة ده واخد بالك في يوم 10 بقونه علشان ي- ي- يعني النيل يرضى عنهم ويفيد الماء بتاع النيل وكان النيل بقى المايه بتاعته نزلت في الوقت ده بقدر الله سبحانه وتعالى ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان قالوا لعمرو كده قال لهم لا هذا لا يكون في دين الله وان الاسلام يجب ما قبله فراح بعت لامير المؤمنين عمر قال اصبت فيما فعلت وان الاسلام يجب ما قبله وان هذا لا يكون في دين الله احنا هنرضي النيل قال له ارسلت اليك رساله يا يا, يا عمرو فاذا وصلتك فاذا فيها بطاقه فالقها في النيل وصلته رسالة خد البطاقة لقى مكتوب فيها إيه من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر بيكلم نيل مصر شوف الإخلاص إلى نيل مصر أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري كنت أنت يعني بتجري كده جدعان علينا يعني لا مش عايزينك وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فأسأل الله عز وجل أن يجريك فرمى البطاقة وأصبح في اليوم التالي كان أهل مصر جهزوا نفسهم وهيرحلوا على أرض مصر عشان النيل ما كانش فيه بقى لا مية ولا غيره وإذا بالنيل قد فاض 16 مترا من الماء بفضل الله عز وجل وقطع الله سنة عادة السوء هذه عن أهل مصر إلى يومنا هذا بفضل الله سعد بن أبي وقاص اللي في معركة القادسية وقلنا الكلام ده امبارح أو أول امبارح سبحان الله سعد بن أبي وقاص اللي سبحان الله اللي لما جه عند نهر دجله والفرس خلاص عدوا بال... بالسفن بتاعتهم قال اني عزمت على امر قال على شيء على اي شيء عزمت عزم الله لك على رشد قال عزمت على ان اعبر النهر بالخيل كيف ذلك قال نحن جند من جنود الله والنهر جند من جنود الله وما يعلم جنود ربك الا هو وجئنا لنع... وجئنا لنعلي رايه لا اله الا الله الا يسخر الله لنا هذا النهر ومروا على النهر بالخيول حتى رآهم يزدجرد فقال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن يا سبحان الله يا سبحان الله إخلاص فوق الخيال أذكر آخر مثال سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان راكب مركب والمركب انكسرت وكل من فيها غرق وهو اتعلق بلوح خشب وصل لجزيرة أول ما وصل لجزيرة ونزل لقى في وشه أسد يعني لسه خلصان من البحر لقى في وشه أسد قال فخفت منه ولكن خوفي من الله كان أعظم فشويتين لسه هيرجع لقى الأسد بيقرب له وبيبص له وبيمشي ويقرب ويمشي كأنه بيقول له تعالى ورايا أسد أسد لولا صحة النقل ما صدقنا فضل ماشي ورا الاسد لحد ما وصل لمكان راى منه دخان فعرف ان في ناس عايشين هنا وان في الحمد لله ناس بيعملوا اكل اهو وهيروح بقى يشوف الناس ديت و... ثم نظر الى الاسد فقال فكأن الاسد قد غرورقت عيناه بالدموع حزنا لفراقي مين اللي سخر له هذا المولى عز وجل المولى عز وجل الذي سخر لهؤلاء الكون جميعا لانهم اطاعوا الله فطوع الله عز وجل لهم الكون كله اخويا وحبيبي اختي الفاضله البراء بن مالك النبي قال عنه كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك ليه بإخلاص النية لله ولما حتى اشتهر أمره وتعرف بين الناس خلاص إن هو من الذين إذا أقسموا على الله لأبر الله قسمهم وإذا به يتمنى الشهادة حتى لا يشتهر أمره أنت فين إخلاص نيتك لله حضر نفسك وجهز نفسك ان انت هتتسال وهتقف بين ايدين ربنا وهتتسالي اختي في الله وهتقف بين ايدين ربنا وهتتسالي اخلصت النيه ولا اردت بالعمل ده وجه الناس والرياء والشهره والصيت والسمعه و و الى غير ذلك والله ما في اي انسان في الدنيا يستحق ان احنا نخش النار عشان خاطره خش النار عشان خاطر مين عشان الناس تقول ده مشهور عشان الناس تقول ده ما شاء الله ده ده ده معروف عشان الناس تقول ده ما فيش زي ما فيش منه اتنين طب وليه ما نخلص النية لله عشان ربنا يكرمنا ويجمعنا مع سيد ولد ادم وعشان يكون بقى مسك الختام وافتكر بقى ان اعظم ذات تتزود به في اخرتك اللي هو اخلاص النيه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاخلص النيه اخي الحبيب واخلص النيه ايها الاخت الفاضله عشان يكون هو ده الذات وماذا اعددت لها وعشان يكون مسك الختام أجمل ختام إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع المخلصين مع المخلصين على حوض سيد المخلصين صلى الله عليه وسلم بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا آخر الدقات في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام